السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته وذكره أن يجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم من شتى أقطار الأرض في هذه الساعة أيضا على الطاعة أن يعطينا ما وعدنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله أقواما ليسوا بأنبياء ولا شهداء يقبضهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل ثيابهم نور وجوههم نور على يمين الرحمن يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم تبارك وتعالى فقام أعربي وقال يا رسول الله أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل هم في ظل عرش الرحمن يفزع الناس ولا يفزعون وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لعلنا نكون منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله عز وجل فنأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا وإياكم وإحنا الآن كلنا من قبائل شتى اللي من داخل مصر طبعا ومن محافظات كثيرة جدا من مصر ومن قرى كثيرة جدا داخل المحافظة الواحدة ومن بلدان العالم العربي كله أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا وجمع هذه القلوب على طاعته في هذا الوقت انه يجمع القلوب دي كلها كده على طاعته في الدنيا وجمع ايضا هذه القلوب مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على حوضه ونكون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ويقودنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفتح لنا الجنة وندخل جميع الجنة ونكون معه في درجاته اللهم امين يا رب العالمين احبابي احنا اتكلمنا الدرس اللي فات عن مسألة البلاء وكيفية التعامل مع البلاء وبخاصة في حادثة الافك وازاي نتعامل مع الشائعات وغير ذلك ودي كانت حلقة خاصة علشان طبعا مسألة أصول الحرية وغير ذلك وازاي نتعامل مع البلاء إذا وقع وقد إيه بفضل الله احنا بنقول دايما يا جماعة إن كل بلاء بيعقبه خير وكل محنة بيعقبها منح وسبحان الله قد إيه المنح بعد أسطول الحرية كانت منح عالية جدا جدا جدا جدا وانتوا بعينيكم الآن شايفين قد إيه المحنة اللي احنا شفناها من دماء سالت على الأرض ومن قتلى ومن جرحى وغير ذلك ومن استيلاء على هذه السفن قد إيه سبحان الله ربنا تبارك وتعالى يعني بالبلاء ده غير القوانين اللي كانت محطوطة الآن على الأرض ربنا سبحانه وتعالى قد إيه بالبلاء ده غير الوضع القائم الآن في فلسطين أو في غزة أو غير ذلك قد إيه دلوقتي كل دول العالم عمالة تبعت سفن وقد إيه دول العالم دلوقتي عمالة تبعت في نواب وغير ذلك وأموال وطعام وشراب وقد ايه بفضل الله من القرارات الجميله جدا فتح معبر رفح ودخول الادويه والمعدات وغير ذلك قد ايه يا جماعه فعلا لما الانسان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه العلم بيرى بالفعل البلاء ده قد ايه بالفعل يكون خير فبالتالي اي بلاء لما بينزل على الانسان بيهون عليه ودي من اعظم ثمرات العلم ومن اعظم فضائل العلم انك بتشوف الامور صح انك بتشوف الامور صح لان في كتير جدا من امور الحياة ممكن ناس تشوف الامور غلط زي بالضبط كده في زمن قارون في زمن قارون في بعض الناس شايفين الدنيا غلط في بعض الناس شايفين الدنيا غلط قالوا انه لذو حظ عظيم ليه ربنا سبحانه وتعالى اداله الاموال واداله واداله واداله فاهل العلم لهم لا لا لا خدوا بالكم ده ثواب الله خير لمن امن دايما اهل العلم كده اهل العلم دايما بيوزنوا الامور صح وده من شرف العلم شرف العلم دايما بيديلنا بصيره نرى الامور على حقيقتها شرف العلم دايما بيخلينا ازاي نتعامل مع الامور سواء في السراء سواء في الضراء في الخير في الشر دايما سبحان الله دي من بركه العلم تعالوا كده فتحنا موضوع العلم تاني احنا كنا اتكلمنا قبل ذلك عن العلم وكتير جدا من اخواننا واحبابنا قالوا لي يا ريت تعيد الحلقة لان احنا ما كناش لسه نزلنا القناة لان كان الدرس بعد قفل القناة تقريبا بيوم مباشرة القناة اتقفلت اثنين انا كان الدرس ثلاث فالناس قالوا لي يا ريت نعيد الحلقة تاني او تس يعني تقول الحلقة كده باختصار سريعا بحيث الكل يتربط في بعضه فانا طبعا لا اكل ولا امل ابدا من التكرار الله سبحانه وتعالى كرر في القرآن آيات كثيرة جدا وقصص كثيرة جدا للتكرار ده علشان الأمور دي تثبت عند الناس لأن دايما أحبابي في قاعدة بتقول ما تكرر تقرر احنا عايزين دايما نقول لأمتنا يا أمة محمد آه، لن تقفي على قدميك أبدا إلا بالعلم نقول لشباب أمة محمد يا أمة محمد ويا شباب أمة محمد مش هتقفوا على رجليكوا إلا لما يكون عندكم علم تعالوا كده نشوف لماذا العلم هي دي الحلقة الثانية لماذا العلم آه، ف... ولكن نعيد كده بسرعة اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات ونختم إن شاء الله الحلقة بكثير من الأمور أيضا آه، للعلم قلنا أحبابي لماذا العلم قلنا العلم آه، حتى أستطيع أن أعبد الله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة آه، كثير مننا أحبابي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى وبالفعل بيعبد ربنا لأنه محب جدا لله سبحانه وتعالى محب جدا لله سبحانه وتعالى ولكن بيعبد ربنا غلط وبالتالي هذه العبادات بتكون عليه يوم القيامة بتكونش ليه ممكن الإنسان والعياذ بالله بيعبد ربنا بصورة خطأ جدا ممكن يقع في الشرك وهو لا يشعر ممكن إنسان يكون محب جدا لله سبحانه وتعالى ولكن بدون علم فيغلط أخطاء كبيرة جدا أو يخطئ أخطاء كبيرة جدا الأخطاء دي ممكن تعمل له مشاكل بعد ذلك علشان كده بقول لكم أحبابي إحنا محتاجين العلم ضروري ليه؟ محتاجين العلم علشان نعبد ربنا تبارك وتعالى بصورة صحيحة يا ريت يا إخوانا إن شاء الله النهاردة حد يبيض الحلقة كده ونبدأ ننشرها إن شاء الله نعبد الله نتعلم العلم حتى نعبد الله تبارك وتعالى بصورة صحيحة وأنا ضربت لكم على ذلك أمثلة كثيرة جدا منها مثلا آه، ذلكم الرجل الحديث في الصحيحين آه، أن رجلا ج- دخل المسجد فصلى ثم جاء السلام عليك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي بس هو صلى ولكن ما صلاش صح رجع هذا الرجل رجع هذا الرجل فصلى ثم عاد السلام عليك يا رسول الله قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي راح صلى ورجع السلام عليك يا رسول الله ارجع فصلي انك لم تصلي فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق انا لا اتقن غيرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تتم صلاه احدكم حتى ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الصلاه الصحيحه مشكله الرجل كانت في ايه يا جماعه مشكله الرجل كان ان مشكله هذا الرجل انه كان لا يطمئن في الصلاه كان بيخطئ في الصلاه كحال كتير جدا من الناس خش المسجد ويكفيك نظره واحده بس لاهل المسجد كده تلاقي بيخطئ في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم احبابي زي ما قلت لكم قبل ذلك آه، آه، لما راى رجلا يصلي صلاه لا يتم فيها الركوع والخشوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه لو مات هذا لمات على غير مله محمد وقال صلى الله عليه وسلم اشد الناس سرقه الذي يسرق في الصلاه يسرق في صلاته والحديث اللي انا ذكرتكم بيه وانا قلت لكم دايما الحديث ده بيفزعني حديث دايما بيصيبني برعب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول آه، يصلي الرجل ستين عاما ستين سنة بيصلي ولا يقبل الله عز وجل منه صلاة واحدة ليه؟ لعله يتم ركوع ولا يتم السجود أو يتم السجود ولا يتم ركوع من العبادات اللي دايما بتكون فيها أخطاء كبيرة جدا وأخطاء فادحة بالفعل ودايما سبحان الله بنشوفها آه، اطلع بس كده شوف العمرة شوف الحج قد ايه الناس بتخطئ اخطاء فادحه داخل هذه العبادات الاصول ممكن ما شاء الله آه، امنا ام فاضله آه، باعت اللي عندها وباعت اولادها باعوا اللي عندها علشان الام الفاضله دي تطلع تحج وبعد ذلك سبحان الله آه، تطلع الحج يعني تضيع الحج بسبب آه، الجهل احج ازاي بسبب ان هي مش عارفه احج ازاي فعشان كده بقول احنا محتاجين محتاجين نتعلم العلم علشان نعبد ربنا صح انا النهارده ابدا بقى عايز اصلي اصلي صح اجيب كتاب فقه ابدا اقرا كده كيف اصلي وازاي تكون الصلاه بتاعتي صحيحه ايه مكروهات الصلاه ايه واجبات الصلاه ايه سنن الصلاه لو نسيت حاجه في الصلاه اعمل ايه والسهو هيكون قبل التسليم ولا بعد التسليم ولا له حالات هبدا اعبد ربنا صح مش النهارده سبحان الله نجد بعض الناس وهي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى تعبد ربنا سبحانه وتعالى بصوره خاطئه علشان كده سبحان الله في العبادات الاصليه في العبادات ال- الاصول في الاسلام كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم ياكد لنا على مساله العلم حتى في الصلاه شوفوا احبابي انا هحكي لكم موقف قد ايه اقول لكم احنا محتاجين بالفعل في العلم للعلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول آه، ليالي يعني منكم قولوا الاحلام والنهى النبي كان دايما بيقول لما انا اصلي لابد ان يكون اللي ورايا هم قولوا الاحلام والنهى شوفوا الفارق شوفوا الفارق آه، في مره الامام خ- اخطأ في مرة الإمام أخطأ يا ترى مين اللي يرد الإمام قولوا الأحلام والنهى اللي وراه وهيردوه بطريقة طيبة بطريقة جميلة بحيث الإنسان ده ما يتلخبطش أكتر هو نسى آية يردوه بأسلوب طيب مش مثلا الإمام نسى نص الآية فهو بيقوله من أول آية طب ما هو حافظ أول- أول آية هو واقف عند نص الآية مش عارف يرد ومرة والله وأنا بصلي وكان موقف بصراحة يعني قلت يا رب ارزقنا العلم النافع علشان نقدر نطبق الكلام ده هو موقف مضحك جدا ممكن تكون بعض الناس بيحسبوها نكته بس هي والله حقيقه وانا كنت واقف يومها في المسجد آه، آه، الامام يقول مثلا واذ قال موسى فهي الايه اذ قال موسى لقومه مفيش واو فهو الامام اخطا فحط الواو فبيقول ايه واذ قال موسى فالراجل اللي جنبه معمله ازاي ايه يا عم الشيخ اذ قال على طول من غير واو فطبعا انا مش هقول لكم الامام اتلخبط هو الامام وقع من كتر الضحك والناس وقعت في قلب الارض آه، يا عم الشيخ اذ قال على طول من غير واو علشان كده كان النبي بيقول اللي يكونوا ورايا هم اولو الاحلام والنهى علشان نعبد ربنا صح ما نغلطش علشان نعبد ربنا صح وما نغلطش وما نحدش عن الطريق لان دايما هقول عبادة بدون علم هتوقعك على طول انما ان شاء الله عبادة مع العلم النافع ما شاء الله تكون عبادة صحيحة متقبلة عند الله تبارك وتعالى زي ما قلت لكم الزكاة الزكاة احنا محتاجين يعني اذا كان عندنا اموال اتعلم انا ازاي ازكي ازاي ازكي علشان اقدر ازكي صح ابقى عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا وغير ذلك انما النهاردة للأسف لو قلنا عبادة عبادة عبادة عبادة من غير علم تعالوا نشوف ماذا قال عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سئل عبد الله بن عمر سأله شاب فقال له يا أبا عبد الرحمن علمني شيئا أنال به خيرا أنا عايزك بقى تقول لي على عبادة ضخمة جدا العبادة دي أنال بها خير في الدنيا والآخرة فقال له تفقه في الدين قال له تعلم فقال له يا أبا عبد الرحمن أعيد عليك السؤال أنت أكيد ما فهمتش كلامي أقول لك علمني شيئا أنال به خيرا فقال سبحان الله أليس الفقه في الدين أليس الفقه في الدين خيرا من كثير من العمل لا ده أنا عندي الفقه في الدين أنك تتعلم العلم وتتفقه في دينك عندي أفضل بكتير جدا جدا جدا جدا من العمل ثم قال له إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا في ناس ما شاء الله لزموا بيوتهم لا تعلموا ولا صلوا لا تعلموا ولا تفقهوا في الدين أهلوا في البيوت فصلوا وصاموا حتى يبست جلودهم على عظامهم لم يزدادوا من الله إلا بعدا الناس دي فضلت في بيوتها تتعبد بس بدون علم فسبحان الله هؤلاء لا يزدادون من الله إلى بعدا أنا كنت دايما عايز أترجم كلام عبد الله بن عمر إزاي بيقول ناس بتصلي وبتصوم هما لا يزدادون من الله إلا بعدا فلما بدأت النهاردة أشوفها على الناس الطيبين الموجودين عندنا في الأرياف والكلام دون واللي حوالين المساجد اللي فيها قبور والكلام ده تبين لي بقى كلام جميل جدا لعبد الله بن مطرف بن الشخير لما قال العلم أفضل من العبادة أنا عندي أن أنا أتعلم الأول أفضل من العبادة ودي كانت قاعدة دايما علماءنا بيقولوها تفقه واعتزل تفقه ثم اعتزل اتعلم الاول بعد كده عايز تعتزل لازم انت حر ولكن في البداية تفقه وتعلم فعبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير بيقول ايه يقول العلم افضل من العباده ليه انت عندك العلم افضل من العباده قال الا ترى العابد الا ترى العابد يقوم الليل العابد طول النهار بيقوم الليل واذا اصبح اشرك اه فوجدت بالفعل ان كتير جدا جدا من الناس الطيبين اللي في زماننا اللي بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى كتير من الناس خلوهم حاله عن الطريق ممكن يكون بيصلي وبيصوم بس يقول له لما تيجي تدعي ربنا لازم تروح عند القبر وتقول يا فلان انا عايزك تعمل لي كذا يا فلان انا عايزك لما ربنا يتقبل دعائك تروح تنزل عند القبر الفلاني وتقول ده يا فلان ده نذري ليك وبعض الناس تظن ان في اصحاب قبور هم اللي بيسيروا الكون والموالد بتبقى بالملايين الموالد بتبقى بالملايين ونلاقي الناس سبحان الله يروح عند القبر ويطوف حوالين القبر سبع مرات ويتمسح بالقبر ويجيب ابنه عين المريض ويمسح به القبر كده ايه يا ابني هو القبر اصلا نظيف انت لازم ترضى في القبر الثاني لا هو بيظن ان هو ده الدين بيظن ان هي دي العباده تلاقي بعض الناس سبحان الله عند بيت الله الحرام شوفوا الفرق بين العلم والعمل ام العلم والعباده اما صاحب العلم فبيستغل جدا الكعبه انه يظل يطوف حوالين الكعبه الطواف اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف حول البيت اسبوعا غفر الله له ما تقدم من ذنبه مشغول بالطواف حول بيت الله الحرام واحد تاني ماسك اسطار الكعبه هيقطع اسطار الكعبه ويعيط ويتمسح في الكعبه يا ابني انت بتعمل ايه انت بتعمل ايه شوفوا قد ايه الشيطان عايز يضلنا بسبب الجهل بيضلنا ويبعدنا تماما عن طريق الله سبحانه وتعالى قال درار بن عمرو واسمعوا الكلام ده لانه كلام جميل جدا انا عمال ازود حاجات على الدرس الاولاني علشان برضه يبقى ايه الفائده تتم عن درار بن عمرو قال ان قوما تركوا العلم وتركوا مجالسه اهله تركوا العلم وتركوا مجالس العلماء ما بيقعدوش ابدا مع حد اخبارهم ايه عندك يا درار قال اتخذوا لانفسهم محاريب فصاموا وصلوا حتى بلي جلد أحدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا والذي لا إله غيره والذي لا إله غيره ما عمل عامل قط أي إنسان هيعبد ربنا على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح اللي بيفسد أك... اللي بيفسده أكثر مما يصلح عشان كده بنقول إحنا عايزين نعبد ربنا صح عايزين نعبد ربنا صح وهو ده الفرق بين العالم والعابد العالم ما شاء الله بيعرف ازاي يعبد ربنا العالم يعرف الله سبحانه وتعالى يعلم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في أثر وإن كان في سنده إعضال وهو ضعيف يعني الأثر لا يثبت عن عبد الله بن عباس ولكن القصة فيها معنى جميل جدا القصة ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الماتع الرائع الجميل اللي اسمه الفقيه المتفقه باسناد معضل عن ابن عباس رضي الله عنه والقصة زي ما تقول هي ضعيفة بالأمانة ولكن أنا عايز أخذ منها عبرة أن الشياطين قالوا لإبليس يا سيدنا ما لنا نراك تبكي لموت العالم ولا تبكي لموت العابد مع أن سيطرتك, سيطرتك على العابد أكثر من العالم أنت ليه النهاردة لما العالم بيموت ب... لما العالم بيموت بتبقى فرحان جدا إنما العابد ما بتفرحش ما لنا نراك لا تبكي على موت العالم وتبكي على موت العابد ليه الكلام ده قال الع... طبعا إبليس عنده ما شاء الله فن الدعوة عنده فن دعوة عالي قوي فأخذ الطلبة بتوعه وانطلق راح لواحد عالم قال له أو راح الأول لواحد عابد فبيقول له ظهر له في صورة إنسان طبعا فقال له أترى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل السماوات والأرض السماوات السبع والأرضين السبع في هذه البيضة فالعابد قال له وكيف ذلك لا ما, ما ينفعش فقال الشيطان لأولاده ألم أقل لكم كفر بالله في لحظة كفر بالله في لحظة خد أولاده طبعا وبيعلمهم عملي فطلع بصورة عند مين عند العالم فقال له أترى أن الله عز وجل قادر على أن يجعل السماوات والأرض كل ذلك يجعله في بيضة قال نعم قال وكيف ذلك فقال العالم العالم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فنظر إبليس طبعا للأولاد وقال لهم ها أبكي ولا ما أبكيش طبيعي جدا ان انا اكون فرحان جدا فرحان جدا ان العالم ده يموت ان العالم ده يموت لان انا ماليش سيطره عليه وفي نفس الوقت هو ما شاء الله بيقدر يوزن الامور صح انما العابد ممكن اه يفضل يعبد يعبد يعبد ولكن سبحان الله يعبد الله سبحانه وتعالى بصوره خاطئه يعبد الله سبحانه وتعالى بصوره خاطئه والاسناد كما قلت لكم الاسناد معضل بين اسماعيل بن يحيى المزني وبين عبد الله بن عباس طبعا بينهم راويين او ثلاثه على الاقل يبقى اذا انا اعبد الله اتعلم العلم ليه علشان اعبد الله سبحانه وتعالى بصوره صحيحه لازم اعبد ربنا صح مش افضل بقى اعمل اعمل اعمل اعمل وبعد كده اجي يوم القيامه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هو كان بيظن ما شاء الله ان هو حاجه ما فيش بعد كده وهو مع ذلك سبحان الله باطل اضرب مثال اخير عشان انتقل بقى للصوره الاخرى والاثر رواه الدارمي باسناد حسن ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه دخل ذات يوم المسجد دخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات ف وجد مجموعة حلقة من الناس قاعدين في حلقة كده كل واحد قدامه شوية حصى كده 100 حصاه وعلى رأس الحلقة كل سبحوا الله 100 فيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى 100 مرة احمدوا الله 100 فيحمدوا ربنا 100 مرة كبروا الله 100 يكبروا ربنا 100 مرة فأنكر عليهم ثم خرج وقال ابن مسعود فقال له ابن مسعود والله لقد رأيت في مسجد رسول الله عليه شيئا منكرا فأنكرته قال وما رأيت قال إن حييت إلى باكر لترن بنفسك دخل عبد الله بن مسعود فلقى الناس ما شاء الله قاعدين يعبدوا ربنا المجلس ده بالنسبة لكم فيه مشكلة ما فيش أي مشكلة ناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ولكن للأسف بتعبد ربنا غلط بتعبد ربنا غلط وبالتالي عبد الله بن مسعود لما دخل اول ما شاف طبعا الناس بتعبد ربنا غلط فاقبل عليهم بقدم يركله بيضربهم بالشلاليت فقالوا له يا ابن مسعود ما هذا قال ما هذا يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد هذه ثياب النبي لم تبلى وآنيته لم تكسر وهؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والله إما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلاله وإما أن تكونوا على ملة أفضل من ملة محمد فقالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير كل أبائنا الصالحين الطيبين اللي هم يمكن ما خدوش قسط وافر من العلم اللي خدوا شبابنا في زماننا دون ما كانش في كتب ولا كان في علماء ولا كان في قنوات ما كانش حد يعلمهم قالوا والله يا ابن مسعود والله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير إحنا مش عايزين إلا الخير فقال فقال وكم من مريد للخير لا يبلغه قال ابن مسعود فلقد رأيتهم بعد ذلك يوم النهروان يطاحنوننا مع الخوارج الناس دي كانت بتعبد ربنا غلط بعد كده قالت اه ده ده بينكر علينا واحنا بنعبد ربنا يبقى الناس دول كفار كفروا الصحابه وخرجوا عليهم لان هو ما عبدش ربنا من البدايه صح وسعيد بن المسيب رحمه الله لما راى رجلا يصلي بعد الفجر واحد بيصلي بعد الفجر بعد الفجر مباشره الله اكبر وبدا يصلي فبعد ما انهى الصلاة قال له انت ايه الصلاة اللي انت بتطول فيها الركوع والسجود دي انت بتعمل ايه قال له ركعات اتطوع بها لله سبحانه وتعالى قال له وهذا الوقت وقت كراهة الوقت ده النبي نهى عن الصلاة فقال له يا سعيد اترى ان الله عز وجل يعذبني على صلاتي هذه قال لا الله لا يعذبك على الصلاة شوفوا الفهم الله لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة النبي مش هيعذب ربنا سبحانه وتعالى مش هيعذبك على الصلاه ولكن هيعذبك على مخالفتك للسنه يبقى في كتير جدا من الناس بتعبد ربنا بس بتعبد ربنا غلط احنا محتاجين نعبد ربنا صح وده مش هنجيبه الا من خلال الا من خلال العلم اتنين اتعلم العلم ليه اتعلم العلم علشان احمي نفسي من الوقوع في الحرام لان ناس كتير جدا جدا مننا احبابي آه، ناس طيبين ما شاء الله ربنا يا رب يحميهم ويحرسهم ويحفظهم ويعلمنا واياهم العلم النافع ويرزقنا واياهم العمل الصالح في ناس كتير جدا ممكن تقع في الحرام وهي مش واخده بالها كتير جدا من شبابنا زي ما قلت لكم بيقع في الحرام وهو مش واخد باله كتير جدا عندهم من من الب- الشب- الشباب عندهم شبهات وللاسف بيقع بسبب الشبهات دي في الحرام وما يعرفش ان هذا الامر محرم زي ضربت لكم مثال مثلا الزواج العرفي الزواج اللي انتشر بين الشباب وهو زنا اصلا يعني هو اصلا زنا يعني هو النهاردة لو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، لا, زو... لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل أي لا نكاح صحيح كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل هو واقع في الحرام هو واقع في الزنا الآن يعني هو واقع في الزنا الآن وهو لا يشعر آه، يا شبابنا النهاردة لو وقف على كلام الصحابة في المسألة دي آه، كان أبو هريرة وأبي هريرة وعمر وعلي وغيرهم أن كل واحد منهم كان يقول الزانية هي التي تزوج نفسها أنا أظن أن القصة دي هتنتهي سيبونا بقى من القصص أن أنا أطلع بقى المسلسلات الدرامية أن الولد مش عارف عامل إيه مع البنت والبنت بعد كده بقى معاها مش عارف آه، بنت حملت ولد من الزواج العرفي وبعد كده راجل شاب رماها وقطع لها الورقة ونطلع الكلام ده في صورة درامية الكلام ده مش هينفع الكلام ده مش هينفع ما احنا ياما اشتغلنا مسلسلات من عشرات السنين المسلسلات دي غيرت ايه في المجتمع المسلسلات دي زودت المجتمع اصلا زودت المجتمع اصلا وقعت الناس في مشاكل كبيره جدا جدا جدا انما النهارده لما يطلع العلماء والمشايخ يقولوا يا جماعه ده حرام النبي قال كذا وكذا وكذا تبقى المساله انتهت النهارده لما يكون عندنا علم هيبقى عندي لو عندي عقيده صحيحه وعلم صحيح هبقى عارف اوزن الامور صح فيلم رابعه العدويه اللي احنا كلنا اتفرجنا عليه واحنا صغيرين وكنا بنحب الفيلم قوي قوي قوي انا عايز اقول لكم مثال اختم بس بال... مش هقول الفيلم اللي كان في بدايته بتعمل ايه و... وثلاث ارباع الفيلم في الحرام واخر 10 دقائق من الفيلم في الحلال انا عايز اقول لكم حاجه واحده بس الله سبحانه وتعالى آه، عاتب المشركين وذم المشركين لانهم وصفوا الملائكه بانهم اناث وصفوا الملائكة بأنهم إناث واعتبهم الله بقوله أشهدوا خلقهم إزاي يوصفوا الملائكة إناث ده ده قول مشركي مكة ده قول مشركي مكة احنا النهاردة وعدت علينا النهاردة الكلام ده ان في الفيلم النهاردة الملائكة نزلت الرابعة العدوية والناس بقى شايفين الملائكة والملائكة نازله تغني وترقص هو ده دين يعني هو ده دين انا عايز اعرف إيه إيه الكلام ده يعني فين الازهر ليه ما قالش ده حرام ده مناقض للشرع وانا النهارده بناشد علمائنا ومشايخنا في الازهر ان احنا لو شفنا حاجه غلط في افلامنا نقول ده غلط ما ينفعش نسكت لان احنا هنسال امام الله عز وجل انا كواحد آه، آه، انا اتشرف ان انا ازهري واتشرف ان انا امام في الاوقاف لي الشرف بذلك فعشان كده عايز اقول ده غلط انتوا ازاي ابائي وامهاتي الكلام ده ازاي عدى عليكم ان الملائكه اللي ربنا عاتب المشركين وذم المشركين هم قالوا الملائكه اناث احنا شايفين الملائكه النهارده نازله ترقص وتغني الملائكه النهارده الناس شايفينها الملائكه مبينه رجليها يا جماعه يا جماعه يعني ده دين هو ده دين الناس قد ايه وقعت في الحرام وهي مش واخده بالها اصلا النهارده مسلسلاتنا وافلامنا والفيديو كليب والكلام ده الاب قاعد يتفرج كده يا والدي الكريم ده كل اولادك في ميزان سيئاتك لان انت اللي بت- بتساعدهم على هذا الامر يبقى انا النهارده ممكن اقع في الحرام بسبب قله العلم انما النهارده لما يكون عندي راسخ في ذهني قال الله وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن الاب النهارده لما يعيش بهذا العلم يقول اولاده يا اولاد لا حرام ده ما ينفعش ان احنا نعمل كده يبقى اذا هو ده اللي احنا عايزينه زي ما قلت لكم قبل كده كان عمر رضي الله عنه بيراقب هذه المساله في الاسواق كان اذا في انسان دخل السوق لو في انسان دخل السوق يساله عن احكام البيع والشراء انت بتعرف تبيع وتشتري ولا لا ليه لان ممكن الانسان مننا يدخل السوق يبيع ويشتري وهو لا يعلم يقع في صوره من صور الحرام وهو لا يشعر يقع في صوره من صور ال- ال- الربا وهو لا يشعر وضربت لكم على مثال آه، بيع الذهب بالذهب بمفاضلة وغير ذلك وقلت لكم عمر رضي الله عنه كان إذا دخل السوق وسأل الرجل ولم يجد الرجل هذه الإجابة أو لم يجيد هذه الإجابة كان يعلوه عمر بالضرة ويضربه ويطرده خارج السوق ليه؟ علي بن أبي طالب لما جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين الفقه أم التجارة أتعلم الفقه الأول ولا التجارة قال الفقه قبل التجارة ليه يا أمير المؤمنين هو ده الفقه بقى دي مكانة العلم اللي كانت موجودة عند الصحابة قال لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه دخل يبيع ويشتري قبل الفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم والعياذ بالله طيب اتصال السلام عليكم أم محمد السلام عليكم اهلا وسهلا ألو.
أيوة. ابو محمد ايوه اتفضل السلام عليكم ما اسمع فيك اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل مرحبا بك يا مرحبا بكم جزاك الله خيرا واياكم والله بكل صراحه مش اسالك سؤال اتفضل تاه في نفسي وانا كل ما ولا ليه مانيش عالم مانيش عالم طب معلش تحت نفسي عشان مش سامع معلش تاني معلش نعم تاني معلش السؤال
قلت لك ليه مانيش فقيه مانيش عالم اه ولكن اشعر بشيء ما ما لقيتلاش تفسير في نفسي من الايه هو اني اكثر من اتقرب لله عز وجل اكثر من حس باني مقصر في حق العباده
جميل لدرجه اني اصبحت اقوم الليل قد ما انا عبد ربي قد ما نحس باني راني مقصر لدرجه اني نقول نخاف من نفسي نقول لكم ما هيش مقبوله هم.
اتأنى في صلاتي كما كنت تحكي
جميل جميل آه، و- و- وزاد على ذلك النعم بتاع ربي غل... نشوف يوميا في نعم ربي سواء في منامي في- سواء في في آه، في آه، حياتي نعم ربي نشوف فيها ما نش... قد ما انا بدي ما نحس روحي مقصر لدرجه اني نقول عبادتي هذه مش صادقه حاضر حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله يا يوميا أبو محمد نعم اجاوب حضرتك ان شاء الله يا أبو محمد حاضر بالله جو- جاوبني من خاطر مش قص التليفون جاوبني من آ- من من دا الى الاخر السلام عليكم سيدي يرحم أبوك.
حاضر حاضر سلام.
حاضر حاضر حاضر حاضر جزاكم الله خير آه، طيب ان شاء الله دول سؤالين اجاوب عليهم ان شاء الله حالا ان شاء الله تبارك وتعالى يبقى اذا انا بقول النهارده احنا كنا فين اه عمر علي رضي الله عنه فعلي رضي الله عنه بيقول آه، ان الانسان مننا اذا تاجر قبل ان يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم فعشان كده نقول احنا بنتعلم العلم ليه علشان ننجو بانفسنا من الحرام آه، الامر الثالث اللي انا قلت لكم احنا ليه بنتعلم العلم قلنا بنتعلم العلم عشان ده فرض علينا فرض علينا آه، ودي معلومه لو قدرنا النهارده ان احنا نسيطر على عقول الناس ونقول يا جماعه طالب العلم فريضه هتلاقي المساله اختلفت خالص آه، احنا بنظن ان العلم ده له ناسه العلم ده للعلماء والمشايخ والدعاة وطلبه الازهر بس لا يا جماعه لا لا الكلام ده غير صحيح تماما بل طلب العلم فريضه علينا جميعا علينا جميعا آه، يعني انت عايز تقول واجب اه يعني واجب زي الصلاة واجب زي الصلاة واجب زي الصلاة اه واجب زي الصلاة فرض زي الصلاة فرض زي الصلاة كل العلوم لا هنا بقى التحديد نبدأ الأول بالدليل على هذا الكلام لأن طبعا أنا لا أحب أبدا أن أتكلم كلمة إلا عليها دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه والخطيب وغيره ب- وغيرهما بإسناد صحيح بإسناد الحسن معذرة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم معناها مسلم ومسلمة يعني إيه طلب العلم فريضة على كل مسلم معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا جماعة طلب العلم عليكم كلكم فريضة يا يا رسول الله يعني احنا عايزين بقى نفهم الحديث اه زي ما كان الثوري رحمه الله يقول آه وجود الدليل نصف العلم النص التاني فين في فهمه ان احنا نفهم صح فانا بقول لكم احبابي ان طلب العلم فريضه على كل مسلم قال الامام احمد فيه ينظر العبد الى ما يقيم به دينه من الصلاه والصيام والزكاه اذا كان من اهلها والحج اذا وجب عليه يتعلم ذلك اه انا النهارده رايح احج واجب عليك قبل ما تطلع للحج انك تكون قبل ما تخرج من بلدك عارف انت هتعمل ايه عارف انت هتعمل ايه النهاردة اصبحت راجل عندك اموال وغير ذلك عارف النهاردة الاموال دي ازاي اخرج زكاتها واخرج زكاتها ازاي او غير ذلك الى اخر هذه آه، الامور والإمام سفيان بن عيينة رحمه الله لما سألوه عن هذا الحديث آه، قال هو الرجل تنزل به مسألة من مسائل الدين واحد جايز رايح يتجوز أصبح فرض عين عليه أنه يتعلم إيه أحكام النكاح واحد عايز يطلق زوجته أصبح فرض عين عليك أنك تتعلم آه، إمتى تطلق وإمتى ما تطلقش إيه الطلاق السني وإيه الطلاق البدعي تطلق إمتى ما تطلقش إمتى ودي مسألة أنا هي- هتطرق لها الكلام الآن إن مشكلات مجتمعنا مش هتخلص إلا بالعلم الشرعي فأنا بقول النهاردة آه، كذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله لما سألوه عن طالب علم فرض على كل مسلم هل فعلا طالب علم فرض على كل مسلم إن أنا أتعلم بقى علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث والأصول وأحفظ ألفية ابن مالك وعلم مص- أصول اللغة والكلام ده قال لا قال لا الإمام مالك قال ينظر العبد من حين أن يصبح إلى أن يمسي ومن حين أن يمسي إلى أن يصبح يتعلم ذلك ولا يؤثرن عليه شيء الخطيب البغدادي رحمه الله بيقول آه، أول شيء فرض عين عليك إنك تتعلمه علم العقيدة أول شيء فرض عين عليك إنك تتعلمه العقيدة ثم بعد ذلك أصبح فرض عين وأصبح يعني الخطيب رحمه الله بيقول الكلام ده في تفقيه المتفقه بيقول وفرض عين على أئمة المسلمين اللي هم آه، ولاة الأمر إن هم يعلموا الناس هذا الكلام يعلموا الناس العقيدة الصحيحة يعلموا الناس أحكام الصلاة يعلموا الناس أحكام الصيام لأن الأحكام دي متساوية عند الجميع ثم بعد ذلك يبصوا بقى على أهل الزكاة يعلمون كيفية أحكام الزكاة وغير ذلك أهل البيوع والأسواق يعلمون زي كيفية البيوع وغير ذلك يبقى إذا أنا أتعلم العلم لأن طالب العلم فرض عليا طالب العلم ده فرض عليا واجب علي أن أنا أتعلم واجب علي أن أنا آه، أتعلم الأمر الذي يلي ذلك قلت لكم أتعلم العلم عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعني في الدنيا والآخرة وأحبابي والله أنا كنت كده عملت سلسلة من فترة السلسلة دي تتبعت فيها تاريخ الأمة من أول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا وبدأت أقارن بين حال قوة الأمة وبين العلم وبين حال ضعف الأمة وضعف العلم لقيت وجدت أن العلاقة علاقة فردية حيثما ارتفع العلم وانتشر العلم وزاد وزاد العلماء ور- ورفع من مكانهم وقدرهم زادت الأمة رفعة زادت الأمة رفعة وفي الوقت اللي الأمة فيه بيضعف فيها العلم وبينتشر فيها الجهل الأمة سبحان الله بتزداد سوءا آه، آه، بعد سوء وتزداد ضلالا فوق ضلال عشان كده بقول النهاردة كل ما هنتعلم أكتر نعلو أكتر جبت الكلام ده منين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين الله قدم أو النبي صلى الله عليه وسلم قدم للصلاة أعلم الناس ولن تتقدم الأمة إلا إذا كان فيها العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى المخلصين أصحاب العلم وأصحاب البصيرة آه، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم أنا ومن أنا ومن اتبعني يبقى إذا الأمة ربنا هيرفع قدرها هيرفع قدرها بشأن العلم يرفع قدرها بالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فين؟ قال أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا وفي الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرهم وأنا ضربت لكم عدة أمثلة على ذلك منهم مثلا محمد بن عبد الرحمن الأوقص ذلكم العبد الحبشي الأسود ما كانتش له أصلا عنق كانت راسه كده داخلة في في منكبيه وسبحان الله كان هذا الرجل آه، شديد آه، يعني وشه فيه قبح أو غير ذلك أو دمامة كانت أمه تقول له يا بني أط- يا بني إنك لا تكون في قوم إلا كنت أنت المسخور منهم مضحوك عليه فعليك بالعلم قال فوليت قضاء مكة قال الراوي عن محمد بن عبد الرحمن الأوقس قال فكنت أ- فلما تولى محمد بن عبد الرحمن الأوقس آه، قضاء مكة كان قاضي مكة قاضي مكة كنت أنظر إلى الخصمين عن يمينه وعن يساره ترتعد فرائسهما هيبة من عن- محمد بن عبد الرحمن الأوقس يا أبوه يا ابوه بعد ما كانت والدته بتقول له زمان قال له يطلب العلم كان يرفع ايديه كده ويقول اللهم اعتق رقبتي من النار تعدي امراه عجوز تقول له رقبه ايه اللي تعتق من النار انت ليك رقبه اصلا ده انت راسك كلها داخله في سبحان الله كان بيسخر منه ويضحك عليه دلوقتي اصبح الناس بتقعد قدامه آه، آه، لهم هيبه له هيبة له هيبة في قلوب الناس ل- إيه، سبحان الله لو لاحظنا يا جماعة لو نظرنا في كده في قصص القرآن ودي إن شاء الله سلسلة رمضان قصص الشباب في القرآن ناخد منها عظات وعبر كده لو نظرنا كده إلى كل الذين آتاهم الله عز وجل التمكين في الأرض ربنا سبحانه وتعالى ما آتاهم هذا التمكين والرفعة في الأرض إلا بالعلم لو نظرنا كده لداوود عليه السلام لما قتل جالوت لما قتل جالوت قال الله واتاه الله الملك والحكمه الحكمه اللي هو العلم وعلمه مما يشاء ربنا لما اداله العلم واداله الحكمه سبحان الله ربنا مكن له وطالوت ان الله زاد اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم ربنا اداله العلم قبل الجسم يعني قوة العلم أقوى عند ال- في الدنيا من قوة الجسد ممكن يكون إنسان قصير بس عقله ده ذري ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو نظرنا أيضا إلى ذي القرنين نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ثم أتبع سببا آه، قال أهل العلم السبب هنا هو العلم أن الله سبحانه وتعالى أعطاه علم وعلم كل شيء فكان إذا ذهب إلى مكان فتحه بالعلم كان إذا ذهب إلى مكان فتحه بالعلم يبقى التمكين في الأرض لن يكون أبدا إلا بالعلم النهاردة لن تمكن أبدا أو لن يمكن أبدا لأمة محمد وهي لسه بتاخد سلاحها من إيد أعدائها لن يمكن أبدا لأمة محمد وهي عايشة في الضلالات وعايشة في الجهل لن يمكن أبدا لأمة محمد وهي مغيبة دين ربنا سبحانه وتعالى لا تتعلمه إنما التمكين يا شباب يا شباب التمكين لا يكون أبدا إلا بتعلم العلم الشرعي والدنيوي وده هيبقى له درس كامل العلم الدنيوي وفضائله وغير ذلك يبقى إذا أنا عايز أتعلم العلم علشان ربنا يرفعني في الدنيا وربنا يرفعني في الآخرة وزي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل عليك مسؤولية كبيرة جدا هي مسؤولية هذا الدين إنك تحمل هذا الدين فنصرتك للدين إنك تتفوق في دراستك نصرتك في الدين إنك تتفوق في مجال عملك نصرتك في الدين إنك تتعلم العلم الشرعي هو ده أعظم نصرة أنت ممكن تقدمها الآن ماشي يا جماعة متفقين كده يبقى إذا أتعلم العلم عشان ربنا يرفعني في الدنيا والآخرة أتعلم العلم ليه أنا عايز النهاردة أتعلم العلم علشان أزداد خشية لله عز وجل ازداد قربي من الله عز وجل اكثر لان كل ما اتعلم معلومة جديدة في الدين انا اقرب من ربنا خطوة سمعت النهاردة حديث في عمل اديت هذا العمل انت قربت من ربنا خطوة سمعت مجلس علم قربت من ربنا اقوى اكتر خطوة كمان سبحان الله النبي كان دايما بيجمع لنا بين قوة الإيمان وزيادة الإيمان والهدى مع العلم قال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا بتصلوا ولا من الناس اللي ما بتصليش انا مش سامع حد بيصلي صلوا صلى الله عليه وسلم قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها عيون ووجلت منها القلوب يبقى في مجالس العلم قلوبنا اتحركت مجالس العلم ازدادنا خشية لله علشان كده قلوبنا اتحركت وعينينا بكت حنظلة والحديث معروف في صحيح مسلم يا رسول الله ما بالنا إذا كنا معك فتذكرنا بالجنة نرى فكأننا نراها رأي عين في رواية شبيهة قوي برواية حنظلة هي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما بالنا إذا كنا معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع وتدمع عيوننا هو ده بقى إيه العلاقة بين العلم والهدى العلم والهدى العلم وزيادة الإيمان هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه مثل ما بعثني الله عز وجل به من العلم من العلم والهدى كمثل غيث نزل على أرض فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا ان العلم يا جماعة العلم يا جماعة بالضبط عامل لقلوبكم زي الماء اللي هينزل على الارض زي ما الارض ربنا بيحييها بهذا المطر كذلك ايضا ربنا هيحييكم بهذا العلم ربنا يحيي قلوبكم بهذا العلم علشان كده دايما بنقول اقرب ناس لربنا اقرب الناس لله اعظم الناس خشية لله اكثر الناس خشية لله هم العلماء قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده من؟ آه العلماء أي الذين يخشون الله عز وجل هم العلماء أكثر ناس بتخشى الله هم العلماء وقارنوا كده بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيربط فيه بين العلم والخشية العلم والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله طب يا رسول الله أنت أعلم الناس بالله فادك إيه؟ قال وأخشاكم لله أنا وفي رواية وأتقاكم لله أنا هي دي العلاقة يا جماعة بين العلم والتقوى كل ما تتعلم أكتر هتزداد خشية لله أكثر كل ما تتعلم أكثر إيمانك يزداد أكثر نجد ذلك كان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا يعني نتفقه في الدين نقعد مع بعض نذكر نفسنا كده نزداد خشية علشان كده كان أبي موسى رضي الله عنه يقول له عمر كان أبو موسى رضي الله عنه يقول له عمر ذكرنا ربنا فيقرأ القرآن فتتحرك قلوبهم ويزدادوا إيمانا فوق إيمانهم وكان طبعا الأثر متواتر عن معاذ وعن حذيفة رضي الله عنهما إنهم كانوا دايما بيقولوا أصحابهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا بنا نؤمن ساعة نؤمن ساعة إزاي؟ نذكر الله عز وجل فإذا ذكرنا الله عز وجل تحركت القلوب نتعلم مسألة من مسائل الدين قلوبنا تتحرك فاللي عايز فعلا إيمانه يزداد إيمانه يقوى يقترب أكثر وأكثر من الله عز وجل لن يكون هذا أبدا إلا بالعلم إلا بمجالس الوعظ ما شاء الله هسألكم سؤال هسألكم سؤال انتوا النهاردة شفتوا كام حلقة في قناة الرحمة شفنا عشر حلقات كل حلقة بتطلع بيها فيها بم أو بها بمعلومة جديدة أو بعمل جديد عملت النهاردة عشر أعمال عشر أعمال بخلال اليوم ده يبقى انت قربت من ربنا ولا ما قربتش قربت من ربنا سبحانه وتعالى علشان كده بقول لكم كل ما هنتعلم اكتر هنزداد قرب واكثر واكثر من الله سبحانه وتعالى واذا بعدنا بقى او حسينا ان منبع العلم راح مننا والله العظيم وهذا امر انا احاسب عليه امام الله انا في اليوم يوم ما قناه الرحمه اغلقت انا كنت في الشارع لما اخبرت والله انا انكرت قلبي رجعت للبيت بفتح التلفزيون لقيت القناة مش موجودة الشاشة سو... والله أنكرت قلبي ففي هذا الوقت تذكرت على طول كلام أنس رضي الله عنه لما قال والله ما كدنا أن نواري التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن كبض قلوبنا مصدر العلم بقاش موجود معانا مصدر العلم مبقاش موجود فالناس انكرت قلوبها مش هي دي القلوب اللي كانت موجوده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده بقول لكم ده مش هنلاقيه الا في المجالس مجالس العلم ده مش هنلاقيه الا في المجالس الوعظيه اللي بتذكرنا بالله سبحانه وتعالى المجالس يقول لنا اعملوا كذا وما تعملوش كذا ما شاء الله لكم حسب الله يا جماعة دي مجالس والله دي مجالس الأنبياء دي مجالس الأنبياء الكلمة دي أثرت عن الشافعي وأثرت عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن كل واحد منهم كان يقول من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء اللي عايز يشوف بالفعل مجالس الأنبياء كانوا بيقعدوا إزاي مع الناس بصوا لمجالس العلماء يأتي الرجل فيقول يا إمام قلت لمرأتي كذا وكذا يقول أنت طلقت امرأتك ويأتيه الآخر يقول يا إمام أنا صلعت امرأتي وقلت لها كذا وكذا يقول امرأتك حل لك ياتي رجل يقول حلال اه خلاص يبقى حلال فعلت كذا اه ده حلال فعلت كذا لا حرام هي دي مجالس الانبياء هي دي مجالس الأنبياء مجالس العلم وغير ذلك فعشان كده أنا بقول محتاجين جدا العلم علشان أحبابي علشان آه الأمر ده نزداد خشية ونزداد قرب أكثر وأكثر من الله علشان كده أنا بقول لكم أنا هسألكم سؤال وتجاوبوا آه أو لا قلوبكم اتغيرت من بعد القنوات الإسلامية ولا لا آه كلكم بتقولوا آه ليه حسيتوا أن أنتوا أقرب من الله ولا لا اه حاسين احنا اقرب ليه لان انتوا اتعلمتوا وصدقوني ربنا يا رب يتم علينا نعمته بدوام هذه القنوات كل ما القنوات دي باقيه باذن الله تبارك وتعالى كل ما نتعلم اكتر هنطلع اكتر واكتر واكتر عشان كده بقول لكم العلم العلم العلم ليه العلم آه العلم علشان احارب الافكار الهدامه اللي بتهدم في امه محمد هو في افكار هدامه اه جماعة زي جماعة تطلع علينا وتكفر المسلمين ويقولوا المسلمين دول كفار ونحل دمائهم زي اللي طلع في في التسعينات والحوادث اللي حصلت في التسعينات من جرائم القتل وغير ذلك جماعة التكفير الناس دي كانوا جهلة لو كان عندهم علم واحد بس علم بسيط علم الاعتقاد كانت الدنيا اتحلت لا كان هيبقى في تكفير ولا كان هيبقى... عشان كده انا بقول للمسل... بقول للمسؤولين واناشد المسؤولين سيبوا العلماء يتكلموا علشان ينهوا تماما على المذاهب والمناهج الفكريه الضاله المنتشره او المنحرفه اللي موجوده في زماننا دون النهارده اصبح عندك عندك جماعات تكفير هتحاربها ازاي هتحاربها بالقتل والاباده بعد ما هيطلع هيبقى اشد عنف عليك اكتر انما النهارده لما تحاربوا بالعلم الحرب لما تكون فكرية لا تواجه هذه الحرب الفكرية الا بالفكر انما الحرب الفكرية هتحارب باليد وبالسلاح صدقني لن تزداد هذه الحركات الا قوة واكثر بطشا عشان كده بقول لمسؤولينا الحركات اللي موجودة الان على الساحة لا تحارب ابدا الا بالعلم سيبوا العلماء يتكلموا وحذروا الناس من هذه المناهج سيبوا العلماء يتكلموا مع الناس دي وما شاء الله أنتم وجدتم ثمرة هذا لما فتحتم المجال للعلماء أنه يقعدوا مع الناس دي ما شاء الله كل الناس دي بدأت أو كثير منهم يرجعوا عن الدين الناس دي يا جماعة تذكروا أثر عبد الله بن عباس لما ذهب إلى الخوارج وقال ما تنقمون من علي قالوا ننقم منه, إحدى ننقم منه ثلاث واحد عمل إيه أنه حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هو كافر شوفوا الاستدلالات اثنين قاتل ولم يسبي فإن كان من قاتلهم مؤمنون فلا يحل لهم قتالهم إذا كان الناس اللي قاتلهم دول مؤمنين فلا يجوز له أن يقاتلهم ولو قاتلهم يبقى كافر وإن كانوا غير ذلك فوجب عليه أن يسبي نساءهم الأمر الثالث إيه بتاخده كمان على ابن على عبد الله بن على علي بن أبي طالب قالوا أنه محى نفسه من أمير محى نفسه أو نحى نفسه عن إمارة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو من الكافرين هنا بقى عبد الله بن عباس ما رفعش السيف عليهم عبد الله بن عباس بدأ عرف إن دي إن ده فكر هدام فكر بيهدم في الأمة يعالجوا فكر فقال لهم فقال لهم أما أنكم أما أنكم قد قلتم أنه قد حكم الرجال والله يقول من لم يحكم ما أزل فأولئك هم الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أو ربنا قال لك حكم الرجال ده في ايه في علاقة بين رجل وامرأة مش علاقة بين المؤمنين بعضهم وبعض ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ربنا نهى ان الانسان المحرم يقتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يبقى واحد قتل صيد البر صيد البر كده عميدة متعمدة وهو محرم اللي يحكم فيه انسان يبقى ربنا يقول احكم في دم الحيوانات في دم ارنب وانتوا تقولوا إيه ربنا امرنا ان احنا نحكم الرجال وانتوا تقولوا دماء المسلمين عندكم رخيصه ارخص من دم الارنب ازاي الكلام ده فقالوا له خرجت من هذه قالوا خرجت خرجت يا ابن عباس ثم قال قاتل ولم يسبي اتسبون ام المؤمنين عائشه فان قلتم نعم فقد كفرتم وان قلتم تسبونها او تاخدوها سبي وتستحلوها فقد كفرتم ليه لانها امكم لانها امكم لان هذه المرأة ام المؤمنين عائشه ام لكم ازاي تستحلوها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم بتتخي... تتخبطون بين ضلالتين تختاروا إيه أخرجت من هذه قالوا خرجت يا ابن عباس يا ابن عباس ثم قلتم محى نفسه من رسول الله فذكر بقى قصة الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول عليه اكتب يا علي من محمد رسول الله قال لا سهيل بن عمر قال لا لا لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رسول من عند الله لأقررنا لك بذلك أنت مش رسول احنا لا نعترف انك رسول اكتب من محمد بن عبد الله فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم تشهدوا على النبي بالكفر زي ما تشهدوا على علي أخرجت من هذه النتيجة اللي أنا عايز أوصلها للمسؤولين فرجع ابن عباس بألفي رجل تابوا ورجعوا إلى الله في رواية أخرى بأربعة ألاف رجل بالعلم يا جماعة العلم نقضي على المذاهب الفكرية الهدامة المنتشرة في زماننا اعدائنا الان ما عادوش بيحاربونا بسلاح يا جماعه فوقوا يا امه محمد فوقي ما عادش اعداء ما لم يعد اعداء الاسلام الان بيحاربونا بسلاح بيحاربونا بافكار بيحاربوها افكار والحرب دي قديمه لو بصيتوا لاصول المذاهب او الافكار الضاله اللي انتشرت في زمان الصحابه وما بعد ذلك لوجدتوا ان هي تخرج من اصول والعياذ بالله يهوديه او نصرانيه او مجوسيه فمثلا نفاة الصفات اللي نفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى الجهميه خدوا الكلام ده من مين خدوه من الجهم والجهم خدوا عن الجعد بن درهم والجعد بن درهم خدوه عن ابان بن سمعان وابان بن سمعان خدوه عن طالوت ابن اخت لبيد بن الاعصم ولبيد بن وطالوت اخذوا عن لبيد بن الاعصم اليهودي اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة ظلمات بعضها فوق بعض يبقى اذا هم نفوا صفات الله عز وجل فرقة ضلة ظهرت عند المسلمين أصلها إيه؟ أصلها يهود حبوا يحاربوا المسلمين في أصول دينهم بعد ذلك القدرية القدرية أول ما نتكلم في في القدر معبد معبد ده أخذ الكلام ده منين كما قال الأوزاعي رحمه الله أخذ الكلام ده عن رجل يقال له سوسن كان نصرانيا أو سيسويه كان مجوسيا وبعض أهل العلم بيقولوا إن دي شخصية واحدة أصلا الشخصية دي أظهرت الإسلام وبدأت تنشر هذه الضلالات كذلك أيضا الرافضة ها عشر دقايق الرافضة أصلهم إيه أصلهم عبد الله بن سبأ اليهودي حاربوا المؤمنين بالفكر فلما حاربوا المؤمنين بالفكر إيه اللي حصل تصدى لهم العلماء تصدى لهم العلماء وفضل الله بفضل الله خضوا تماما عن مثلها على كثير من مثل شبهات هؤلاء كذلك أيضا أحبابي أنا عايز أن أقول لكم قد إيه أعدائنا مش ساكتين وبيحاربونا حرب فكريه واحنا محتاجين بالفعل ان احنا نحاربهم بامثال هؤلاء واحد اسمه عبد الكريم عبد الكريم ابن ابي العوجاء عبد الكريم ده واحد زنديق زنديق من الزنادقه لما اخذ به في زمن المهدي علشان يقتل لما هموا بقتله قال وكيف تصنعون كيف تصنعون بأربعة آلاف حديث وضعتها أحل بها الحرام وأحرم بها الحلال فعلى طول قالوا له يبقى لها عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين الناس الاكابر دول هم دول اللي هيحموا الدين علشان كده انا بتعجبني ابدا دايما كلمه لشيخنا شيخنا الحبيب اسال الله سبحانه وتعالى ان يتم عليه العافيه وان يلبسه ثوب الشفاء شيخنا الشيخ ابو اسحاق بيقول احنا محتاجين دلوقتي رجاله يكونوا حرس حدود يا شباب احنا محتاجينكم تكونوا حرس حدود على الاسلام العلمانيين اللي بيتعرفوا في الاسلام من يسمون انفسهم بالقرانيين الرافضه الملحدين اللي انتشروا الان في زماننا كل هذه الفرق الضاله من الذي سيقف في وجوه هؤلاء لا يقف في وجوه هؤلاء إلا من اصطفاهم الله عز وجل بالعلم علشان كده بقول هؤلاء هم الرجال وهم الذين يجاهدون في سبيل الله وأنا أقول كلمة لكل علمائنا ومشايخنا ودعاتنا اثبتوا فأنتم في جهاد أنتوا واقفين دلوقتي على ثغور للمسلمين أنتوا اللي بتحموا المسلمين علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في أعظم منقبة للعلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم إلا أن بعض العلماء المعاصرين يحسنون الحديث بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وحديث هو الخطيب البغدادي والبيهقي والعقيلي وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ليه هدفهم ايه الناس دي خدت العلم ليه قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتأويل الجاهلين الناس دي حرس حدود ضد كل هذه الفرق المبتدعة شبابنا النهاردة اللي على البلتوك شبابنا النهاردة اللي على النت اللي الشبهات المنتشرة في كل مكان شبابنا النهاردة وما كانش عنده علم ايه اللي هيحصل هيقع انا هقول لكم مثال واحد اتنين اصحاب بدأ حياتهم مع بعض واحد منهم اتعرف على مجموعة والعياذ بالله مش مؤمنين مسلم مش مسلمين بدأوا يرموا له شبهات عن الإسلام ويحببوه في النصرانية وغير ذلك الولد تنصر الولد ده انا اعرفه وظل ثلاث سنوات نصراني ثلاث سنوات نصراني يتنقل بين كنائس مصر سبحان الله بعد فترة رجع بعد ما خد العلم من عندهم ورجع رجع وأسلم وعاد الله وكان بيجي من إيديا كده يقعد يبكي بكاء منهمس ويقول لي لعنة الله على والدي سبحان الله ايه يا ابني اتق الله طب سيبك من الحياة دي تيجي تلعن والديك يقول لي لو كان ابويا من وانا صغير علمني قل هو الله احد ما كنتش ضيعت من حياتي ثلاث سنوات ثلاث سنوات التاني ما شاء الله الآن عالم بيعلم المسلمين عالم بيعلم المسلمين الطريقين ايه اللي حصل فيهم ده عنده علم فقدر يثبت أمام الشبهات قدر يثبت أمام الشبهات اللي بتلقى الآن على شبابنا في كل مكان حيثما كانوا علشان كده النبي بيقول يحمل هذا العلم كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والنبي عرفنا ان كل واحد يتعلم العلم وينشره هذا مجاهد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي باسناد حسن من خرج في طالب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع قال ابن القيم لأن قوام الإسلام بالعلم قوام الدين يا أمة محمد بالعلم قوام الدين عمود العمود اللي هيقوم عليه الدين هو العلم ان احنا يكون عندنا علم نجد ذلك كانت فيه كلمة جميلة جدا لسفيان بن عيينة رحمه الله بيقول بيقول للتلاميذة اتدرون ما مثل العلم عارفين ايه مثل العلم مثل ارض كفر وارض اسلام عندنا ارض اسلام وارض كفر بينهم حرب شديدة اذا ترك اهل الاسلام او دار الاسلام الجهاد جاء العدو فاخذهم العدو يخش يقتل الرجال ويسبي النساء والذرية والاطفال وان هذا مثل العلم اذا ترك الناس العلم سقطوا في الجهل فضلوا واضلوا فضلوا وأضلوا ده كلام جميل جدا من سفيان بن عيينة رحمه الله رحمه الله ليه نتعلم العلم نتعلم العلم أحبابي لأن بقاء الدين احفظوا الكلام ده والله لأن بقاء الدين وبقاء الدنيا مربوط أو مرهون ببقاء العلم بقاء الدين والدنيا مرهون ببقاء العلم علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا حذرنا إن آخر الزمان هتهلك الدنيا ويهلك الناس ويهلك الدين الكل هيضيع ليه لأنه لا يوجد علم اسمعوا للأحاديث دي ونربط مع بعض الربط ده ابتداء أنقل كلام لابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الرائع ينصح كل إخواننا طالبة علم المتمكنين إنه ما ينفعش تعدي الكتاب ده من غير ما تقرأه كتاب مفتاح دار السعادة يقول رحمه الله بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم وبذهاب العلم تذهب الدنيا ويذهب الدين لأن قوام الدين والدنيا هو العلم قوام الدين والدنيا فالعلم وبدأ رحمه الله العلماء يذكروا الأحاديث اللي فيها إن هلاك الدنيا لما يضيع العلم انتشار الفواحش لما يضيع العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين وحديث أنس من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أشراط الساعة أن العلم هيرفع ويثبت الجهل وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيه العلم العلم بقى يرفع والجهل يبقى الزمن ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم اسمع بقى بمجرد ما يقبض العلم ماذا قال السلم قال تظهر الفتن ويظهر القتل وينتشر الزنا ويكثر الهرج أربع حاجات فواحش تنتشر هيا أمة محمد انتشرت الفواحش ولا انتشرتش ويكثر القتل انتشر يا أمة محمد ولا ما انتشرش ويكثر الهرج انتشر يا أمة محمد ولا ما انتشرش الفواحش انتشرت ولا انتشرت ليه لأن العلم زال العلم زال العلم راح إنما النهاردة لما نجدد دايما ديننا بالعلم ما شاء الله نضمن نضمن إن بإذن الله مفيش مثل هذه الأمور علشان كده قارنوا مثلا في قرية فيها عالم وشيخ كبير وبيعلم الناس والدنيا كلها بتتعلم العلم وبين قرية ليس فيها علماء تجدوا إيه اللي بيحصل تجد سبحان الله فارق كبير بين القرية دي وبين القرية دي القرية دي ليس فيها إلا الفضيلة ومعاني العفة والشرف القرية دي والعياذ بالله ليس فيها إلا الضلال ليس فيها إلا الفواحش ليس فيها إلا المعاصي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بنزع العلماء فإذا قبض العلماء إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهال فأفتوا بغير علم ضلوا وأضلوا ينتشر الضلال تنتشر الفتن بين الناس وغير ذلك ثلاث دقائق علشان كده بقول لكم سبحان الله قرنوا بين زمنين قبل النبي بعشر سنين وبعد بعثة النبي بعشر سنين قبل بعثة النبي بعشر سنين ده كان اسمه زمن الجاهلية ربنا لما حب يذم هذا المجتمع سماه مجتمع جاهلي كل اللي فيه جهل جهل في الفواحش الناس دي عندها فواحش منتشرة في كل مكان معاصي في كل مكان طب بعد بعثة النبي بعشر سنين في فواحش أنا كنت عملت بحث كده عن حالات الزنا اللي ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنا يوميها قلبت كل دورين السنة من السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها ما وقفتش إلا على ست حالات زنا فقط حالات الصحيحة والضعيفة كله ست حالات زنا بس طب قارن كده قبل الإسلام عشان تعرف الفرق بوجود العلم ومسألة المعاصي وانتشارها عشان كده كان ابن مسعود يقول عليكم بالعلم قبل أن يقبض عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب بأصحابه عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى من عنده وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وخدنا بالظهر ظهركم دعاء على أبواب جهنم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالهم قال عليهم صلى الله عليه وسلم آآ آآ طيب أكتفي إن شاء الله بهذا القدر عشان اقول لكم قد ايه العلم ده نافع يا ريت انا حد من اخواننا اخواتنا يبيض كده الحلقه ويحطها على موقع الطريق الى الله سبحانه وتعالى في المنتدى علشان باذن الله يعني ننشرها اكثر واكثر بين اخواننا نرجع كده بسرعه بين مساله السؤالين اللي جم مسألة التقصير في العبادة هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا ولكنه يشعر دائما بالتقصير في العبادة أنا عايز أقول لك هذا هو الشيطان الشيطان دايما وله طريقين الطريق الأول مع واحد صاحب معصية الطريق الثاني مع واحد صاحب طاعة أما صاحب المعصية فهيدله على معصية يقول له بص البنت دي ماشية إزاي هات القناة اللي فيها الفواحش دي بص على إيه مش عارف اعمل إيه سوي إيه ده السلاح اللي الشيطان بيستخدمه دايما مع أصحاب المعصية أما أصحاب الطاعة الشيطان برضه بيستخدم معاه سلاح برضه من جنس الطاعة يجي الحضاك ويقول لك يا مقصر يجي الحضاك يقول لك يا مرائي يجي الحضاك ويقول لك يا منافق يجي الحضاك ويقول لك انت مش مخلص واترك العبادة لان كده العبادة دي هتكون عليكم القيامة لان انت مش مخلص انت مرائي انت كذا انت كذا ويظل الشيطان يلقي هذه الوساوس في قلب حضرتك وصدر حضرتك عشان حضرتك تبعد عن العبادة طب انا اعمل ايه اول ما ياتي لك هذا الوسواس استغفر الله عز وجل استغفر الله عز وجل وادفل عن يسارك ثلاثا طيب اذا انا ما فضل الوسواس موجود معايا خلفه يقول لك انت مرائي ودي سؤ... ده سؤال يعني عند كثير جدا من الاخوه الملتزمين والاخوات يقول لك يا مرائي قول له ايه المشكله انا عايز ابقى مرائي يقول لك يا منافق قول له ده انا اللي علمت عبد الله بن ابي بن سلول النفاق خلفه خلفه كل ما تخلف الشيطان فيما يأمرك به سيبتعد عنك الأمر الآخر إذا كان بالفعل لا فعلا حقا بتظهر عليك بعض علامات الرياء أو بعض الأمور بيبقى فيها رياء أكثر من عمل السر ودي كانت نصيحة الشيخ محمد حسان ربنا يا رب يحفظه في بداية طلب العلم مسألته إزاي أحقق الإخلاص قال عليك بعمل السر أسر جدا من عمل السر ربنا سبحانه وتعالى يعينك على هذا الأمر أما بالنسبة للسؤال الثاني ألا وهي مسألة الأخت ابن عمها ارتكب معها الفاحشة وهي الآن يعني في حالة ضنك شديد جدا وأهلها ضغطين عليها أو غير ذلك أنا أقول لها آه الله عز وجل آه يا ريت هذه رسالة تسمعيها بقلبك الله سبحانه وتعالى آه ذكر لنا أو نفسه السلام ذكر لنا قصة من قتل مئة نفس مئة نفس ولكن لما عاد إلى الله عز وجل بقلبه قبل الله عز وجل منه ذلك الله عز وجل قبل منه ذلك انا اعلم يقينا ان شعورك ان انت عايزه تنتحري علشان تخلصي من الحياه اللي انت فيها لان انت متضايقه بس انا عايز اسالك سؤال سؤال مهم جدا بالله عليكي انت متضايقه وتعبانه جدا نفسيا بسبب المعصيه انت ليه تزودي المعصية وتقتلي نفسك ليه تزودي المعصية هو انا لو وقعت في معصية وزعلانة جدا ان انا عصيت ربنا سبحانه وتعالى ازيل المعصية دي او الغلط ده بغلط تاني خطأ اكبر ألا وهو الانتحار لا ده مش فعل المؤمنين أبدا ولا المؤمنات بل المؤمن إذا وقع في معصية يبادر بسرعة التوبة ويكتر جدا من الأعمال الصالحة أنا عايز أقول لك إن الغامدية زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هي لما تابت تابت توبة لوزعت على أهل الأرض لوسعتهم على أهل المدينة لوسعتهم ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب لو كفرت لو قتلت بغير حق لو زنيت ولكن تبت الله عز وجل يتوب عليك قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئتهم حسنات واسمعي وكان الله غفور رحيما وفي الصحيحين جاء رج... جاء شباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن قد إن كنا على الكفر وقتلنا وأسرفنا وزنينا وأسرفنا وشربنا الخمر وأسرفنا وإن دينك هذا لحسن لو أخبرتنا أن لما فعلنا كفارة فقال النبي صلى الله فأنزل الله سبحانه وتعالى شوفوا قد إيه ربنا بيحب التواب قد إيه ربنا قريب من هؤلاء الشباب ربنا أنزل الوحي بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أختي توبي إلى الله وارجعي وأكثري من العمل الصالح ربنا سبحانه وتعالى هيرفع قدرك ورب ذنب ورب ذنب يدخل ورب ذنب يدخل صاحب الجنة لو أورثك انكسار وطاعة أكثر أكثر وأنا أقول لأهلها أنا أقول لأهلها لا هذا الرجل لا يصلح أبدا أن يكون زوجا لها واحد لم يراعي حرمة الرحم ولم يراعي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر لا يستحق أبدا أن يكون أبدا زوج لهذه المرأة بل هذه الأخت تصبر وتحتسب وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقها, يرزقها الزوج الصالح لا يصح أبدا أن يكون هذا زوجا لهذه هذه فتاة أنا أعلم أن قلبها مفعم الآن بحر التوبة قريب جدا من الله سبحانه وتعالى وده إنسان لا يستحق هذه الأخت أبدا بل عليكم أن تخيروا هذا الزوج الصالح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليها ويجعلها من الصالحات القانتات الحافظات لحدود الله وأن يجعلها من المخلصات له في دينه وأن يثبتها على الحق وأن يهدي قلبها لما فيه الخير والصواب لها في الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشوفكم الأسبوع القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته